هقول معاكم شوية تأملات في قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن احنا بنقولها كتير كلنا حافظينها إنما أحيانا ما نكونش فاهمين بعض الحاجات أو مش مستوعبين بعض المعاني بالحقيقة نؤمن دي اتحطت في القرن الرابع اتحطت في مجمع نقية ومجمع ايه والقسطنطينية نقية حط من أول بالحقيقة نؤمن لغاية نعم نؤمن بالروح القدس والقسطنطينية كمل من نعم نؤمن بالروح القدس لغاية وننتظر قيامة الأموات يعني احنا بقالنا 1600 سنة بنقول بالحقيقة نؤمن تعالوا نفكر أثناسيوس لما حط الكلام ده أو الأساقفة الكبار دول كانوا يقصدوا إيه بالمعاني دي باختصار يعني أولا كلمة بالحقيقة كلمة الحقيقة دي مهمة قوي عارفين ليه لأنه من يدرك الحقيقة محدش الحقيقة دي حاجة غامضة إلا واحد لما قالوا له إيه الحقيقة قال إيه قال أنا هو الحقيقة ربنا يسوع الوحيد اللي قال أنا هو الطريق والحق الحق هنا بمعنى الحقيقة تترجم في الإنجليش تروث مش الحق يعني العدل لا الحق الحقيقة فالمسيح قال أنا هو الحقيقة وبالتالي كان هو اللي بيشرح الحقيقة فمحدش في الدنيا مدرك للحقيقة إلا صاحب الحقيقة اللي هو ربنا وربنا يسوع جالنا عشان يقول لنا إيه هي الحقيقة واخدين بالكم ودي تمشي مع موضوع بتاعنا ليه أنت كمسيحي لازم تبقى حاسس إنك أنت اللي عندك الحقيقة فالمفروض توصلها للناس هتلاقي ناس بتقول ما فيش ربنا وفاكرين دي الحقيقة وهتلاقي ناس بتقول ربنا هو التمثال ده وفاكرين دي الحقيقة وفي ناس بتقول ما فيش حاجة بعد الموت وفاكرين دي الحقيقة وفي ناس بتقول العالم ده محكوم بشيطان وفاكرين دي الحقيقة انت ايه الحقيقة بقى اللي عندك فاهمين هو ده اللي هنقوله في قانون الإيمان يبقى قانون الإيمان هو إعلان عن الحقيقة اللي استلمناها من المسيح له المجد واضحة؟ عشان كده تلاحظوا ان احنا مش بنألف الحقيقة كبشر احنا بنقبل الحقيقة اللي اعلنها ربنا المسيحي يختلف عن بقية الديانات او اي متدين اخر المسيحي يقبل اللي ربنا قاله عن نفسه اما الديانات الاخرى تطلع ربنا من من اخراجها يعني ايه تفصل ربنا في فرق بين ان انا ربنا جاي يقول لي انا كذا اقول له امين وبين ان انا اقول له انا شايف انك تبقى كذا احسن فاهمين ازاي انا اللي بعمله بقى انا اللي بفصل ربنا في اديان بتفصل ربنا زي ما عملوه مره تمثال ومره شمس ومره انسان ومره مش مش كده هنا بقى ده مش اعلان الهي ده اخراج انساني تاليف واخراج بتاع البشر انما احنا المسيحيه نؤمن يعني ايه يعني قد استلمنا الحقيقه وامنا بها فأول كلمتين مهمين أوي الحقيقة نؤمن بها بالحقيقة نؤمن دي لوحدها جملة نحن نؤمن بالحقيقة دي أول جملة في قانون الإيمان فاهمين الفكرة؟ إننا نؤمن بالحقيقة ما هي الحقيقة هندخل في التفصيلات دلوقتي لكن هي ببساطة أول فكرة أننا نحن المسيحيين مختلفين عن كل البشر لأننا نؤمن بالحقيقة دي علامة الاختلاف اللي لسه ما أمنش بالحقيقة لسه في الدنيا لسه في العالم فاكرين الآية بتاعت امبارح من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن فاكرينها بتاعت يوحنا اللي يغلب العالم هو اللي يؤمن فاحنا كل يوم نقول بالحقيقة نؤمن عشان نغلب تاني فكرة ايه اول اعلان ان الله واحد حتى لو في كتير امنوا بالحتة دي معلش بس الحقيقة مش كاملة عندهم عشان كده تقول ايه اخونا المسلم يؤمن زينا بإله واحد نقول اه شاطر عنده نص الحقيقة بس ما عندوش كل الحقيقة ماشي في ناس تانية تقول الله واحد كويس عندهم بس مش كل الحقيقة عندهم حتة من الحقيقة ممكن يشتركوا فيها معانا طب وماله لكن مين اللي يقول لهم الحقيقة الكاملة اللي أعلنها المسيح اللي هم أمنوا بالحقيقة اللي أعلنها المسيح فأول إعلان أننا نؤمن بإله واحد معنى كده أن هناك مرجع واحد لكل البشر ريفرنس واحد لكل البشرية على مستوى التاريخ وعلى مستوى الجغرافيا على مستوى الزمان وعلى مستوى المكان مفيش غير إله واحد وكون الحكاية ليها رب واحد إله واحد معنى كده أنه لازم ترجع له لأنه إلهك أردت أو لم تريد هو إلهك بمعنى أنا ملكه هو اللي عاملني ودي اللي هتيجي في دلوقتي وهو إلهي حتى لو أنا تجاهلته ده مش هيلغي الحقيقة أنه إلهي الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الآب في ناس ساعات تقولها الأب هو الله الآب هو أب ولكن كلمة الآب كلمة سريانية مقصود بيها سرمدي سرمدي يعني إيه يعني لا بداية له ولا نهاية له فكلمة الآب الشدة اللي على الألف دي تعني أنه إله بلا حدود في الزمن الله إلهنا آب آب يعني لا بداية ولا نهاية من صفاته الجميلة طبعا في صفات كتير قوي ممكن نحط 100 صفة برضه انما احنا مش حاطين غير صفات محددة عشان تفرق معانا ضابط الكل صفة ضابط الكل دي صفة مهمة جميلة ليه كل حاجة في الدنيا under control بينما الانسان اللي ما عندوش ايمان شايف ان كل حاجة في الدنيا عشوائية مش كده يقول لك ايه بقى الطوفان اللي حصل في مش عارف شرق اسيا ده ده عشوائي اكيد وايه الزلازل بتحصل من غير ميعاد وايه الكوارث وايه الحوادث وايه ناس بتموت صغيرة وناس بتعيا وناس الناس كلها غير المؤمنين شايفين انه ليس هناك ضوابط ليس هناك قواعد انما احنا نعلن في ايماننا ايه بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل الكل هنا مش المؤمنين بس حتى غير المؤمنين under control مضبوطين يعني ايه مضبوطين يعني مش يقدروش يتجاوزوا الحدود كل واحد له حدوده وكل مملكة ليها حدودها وكل مشكلة ليها حدودها كل حاجة مضبوطة كلمة ضابط اللي بيطلع منها كلمة ظابط ظابط ربنا ظابط بس ظابط الدنيا كلها خالق السماء والأرض الصفة الثانية اللي اخترناها لله أنه خالق أنا عارف أن الكلام ده بديهي بالنسبة لكم لأن بنقوله كل يوم إنما يحتاج ساعات إلى نوع من التأمل والمراجعة يعني إيه ربنا خالق يعني أنت لما تعمل حاجة أنت عملتي طبخة حلوة أنت عملت مصنع مشروع عملت عيادة بتحس إنها إيه بتاعتك وفرحان بيها الدنيا دي بتاعت ربنا ومن حقه يفرح بيها وده اللي قاله في سفر التكوين انه لما خرق الدنيا يوم السابع فرح كان فرحان بالدنيا بالكوا بقى لما المصنع يمشي من غير صاحب ومن غير مرجع ويتجاهل خالص صاحبه دي حاجة تغيظ جدا مش كده اذا كنت انت مدير مصنع والمصنع ماشي ناسي خالص ان انت صاحبه عيادة انت مالكش مكان فيها ومالكش دور فيها الطبيخ ده محدش بيجيب سيرتك فيه ولا بيقول مين عامله خالص دي حاجة توجع واخدين بالك هو ده اللي حاصل في الدنيا أن الله خالق السماء والأرض نادرا ما حد يمجده أو يشكره أو ينسب له الفضل في الخلق خالق السماء والأرض برضو السماء والأرض ليه زي ما قلنا ضابط الكل لألا واحد يفتكر أنه ضابط كل حاجة في الدنيا لا لكن السماء والأرض يعني كل حاجة ربنا خالقها وكلمة السماء كلمة مش بس السماء اللي احنا شايفينها ده النهاردة علماء الفلك بيقول بيقولوا احنا مش شايفين حاجة ده السماء دي طلعت واسعة جدا ده طلعت الشمس دي واحدة من بلايين الشموس وطلعت الأرض دي حتة كوكب صغير ولا حباية رملة في بحر صدقوني العلم الحديث بيقول كده يا نهاري كل ده ربنا عامله خلي بالكم من اللي هات اصل شوفوا بعد العظمه دي كلها هنيجي في نص بالقانون بالحقيقه نؤمن نقول ايه من اجلنا يعني اللي خالق الدنيا دي كلها وبقول لكم الارض اللي احنا فيها اللي احنا مثلا نعتبر حبايه رمله في الدنيا دي كلها في الارض يعني الأرض دي هي نفسها ما تجيبش حباية رملة في الفلك إنما كل ده وفي الآخر ينشغل بيك أنت من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا دي بقى إيه سنتر القانون الإيمان إن قد ما ربنا كبير قوي وعظيم جدا قد ما هندخل بعد شوية ونكتشف إنه أهم ما يعنيه لا الشموس ولا النجوم ولا الأفلاك ولا يعني البني آدم اللي ماشي على رجلين ده خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى يعني إيه في إيماننا احنا ابتدينا بإيه بالحقيقة نؤمن في الحقيقة أنه ليس كل الموجود منظور يعني إيه يعني هناك أمور كثيرة مخلوقة ولكن غير مرئية فاهمين ده إيماننا بقى النهاردة الملحد تيجي تقول له الكلام ده يقول لك ايه الكلام الفارغ ده اللي ما شوفوش بعيني يبقى مش موجود تقول له وقعت بلسانك معاك موبايل يقول لك اه قول لي انت بتفهم المسج دي جات لك ازاي يقول لك موجات في الهواء ايوه بس خلاص الموجات دي انت شايفها الارسال التلفزيوني انت شايفه الهواء اللي بتتنفسه انت شايفه مالك طالع فيها بتقول اللي ما شوفهوش يبقى مش موجود طب ما انت في حاجات كتيرة قوي مش شايفها ومسلم بوجودها جت عند الملائكة وربنا والحاجات دي وبتقول مش موجودة أؤمن بالحقيقة الحقيقة أن هناك خلائق غير مرئية ولكن لها مرجع واحد ضابط الكل برضه هو الله الآب فاهمين المعنى؟ إذا الله السرمدي الآب الذي يضبط كل شيء الذي خلق السماء والأرض خلق أمور ترى وأمور لا ترى خلق كائنات مرئية زي البشر والحيوانات والجمادات وخلق كائنات غير مرئية زي الأرواح ملايكة والشياطين ماشي خلقهم برضه وضابط الكل برضه عشان واحد يقول الشياطين تبعه طب مضبوطين under control برضه الشيطان ما يقدرش يعمل حاجة بدماغه ده هو مخلوق ايه كمان في الحقيقة نؤمن برب واحد يسوع المسيح دخلنا في نؤمن تاني احنا قلنا الحقيقة التي قد يشاركنا فيها كثيرون لغاية ما يرى وما لا يرى مثلا يقدروا اخواتنا المسلمين يقولوا زين اول سطر حد فيهم يعترض لا ما حدش يعترض يوافقونا في كل اللي قلناه بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب بس نشرح لهم آب دي يعني ايه ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نقول لهم استنوا بقى هذا الله تقدروا تتعاملوا معاه يقول لك اهو بنكلمه انما حد شافه لا حد لمسه لا حد سمع بودانه لا احنا نقول لكم بقى بقية الحقيقة اننا نؤمن ايضا برب واحد هو يسوع المسيح له اسم إنساني يسوع ده البطاقة الشخصية اسم بشر يسوع اسم إنساني مش كده سمي يسوع في متى واحد في أول العهد الجديد سموه يسوع إذا خد اسم إنساني نؤمن بهذا الإنسان ولكنه ليس إنسان فقط إنما بنقول عليه نؤمن برب واحد اسمه يسوع له اسم إنساني ولكننا لا نرى فيه إنسانا إنما نرى فيه إلها واضحة الفكرة شوفوا اللفظة بسيطة إنما مليانة نؤمن برب واحد طب ما أنت قلت إله واحد طب وماله ما احنا ما شاركناش لسه هو في نفس الواحد ده في نفس الواحد الأحد الله الآب وهو أيضا فيه الابن وهنشرح العلاقة بعد شوية حكاية نور من نور وإله من إله إنما ما طلعناش بره لاهوت واحد ما طلعناش بره إله واحد لسه ولكننا نميز فيه أقنوما نميز فيه كلمته المتجسد نميز فيه شخص ممكن نشوفه ممكن نلمسه ممكن نسمعه وهو هو الله وهو هو الرب يبقى نؤمن برب واحد اسمه يسوع المسيح ايه قيمة المسيح المسيح في التاريخ مهم قوي انه ل- ربنا اعلن اعلانات كثيرة انه يأتي مسيا مسيا او مسيح اللي هو يخلص العالم يمسح يمسح يعني يتمسح بالروح القدس يعني واخد مأمورية مهمة قوي عشان يخلص مسيح يعني ممسوح ليخلص النبي مسيح الملك مسيح كان زمان كده فيتقال على داود مسيح الرب أو شاول مسيح الرب إنما كل دول بروفا كل دول مش هم الرب إنما ممسوحين وإحنا كلنا بقينا مسيحيين بس مش أنت المسيح إنما نؤمن برب واحد يسوع الذي مسح كإنسان ليخلص شعبه هنفهمها بعد ما نمشي شوية ابن الله الوحيد ابن الله الوحيد هنا كلمة ابن الله بتتعب ناس كتير قوي ابن الله ازاي ربنا اتجوز وخلف حاشا طبعا احنا بنتكلم عن اله مش انسان طب ليه استخدمنا كلمة ابن انا كانسان ابني يبقى ايه انسان ولا حيوان انسان طبيعة واحدة طب ربنا كإله لو لا لو بقاله ابن يبقى ابنه ايه إله واخدين بالكم لكن انا عشان اجيب ابن في في نظام اسمه التناسل التناسل لان ليا جسد ليا ظروف انما بالنسبة لربنا اللي ملوش تناسل ملوش جسد ابنه خارج منه بشكل لا يدركه العقل واخدين بالكم نقدر نشرحها بأمثلة كتير إنما محدش هيفهمها محدش هيدركها مية في المية واخدين بالكم احنا بنبسطها طب واحد يقول ايه الصعوبة دي نقول له لا دي مش صعوبة ولا حاجة ربنا قال ال- الحقيقة كده يبقى انت عليك تعمل ايه نؤمن فاهمين يبقى الق- القصة ايه ربنا قدم الحقيقة وقال الحقيقة كده انت تقول امين خلاص تدخل في قانون الإيمان تؤمن بالحقيقة نؤمن واحد يقول طب ما كفاية السطر الأولاني يقول له بس ربنا قال غير كده قال أكتر من كده قبلت السطر الأولاني ما قبلتش اللي بعده ليه عشان كده يوحنا يقول كلمة جريئة خالص يقول من لا يؤمن بالابن ليس له الآب أيضا يعني اللي مش هيعجبه النص التاني من الكلام يبقى كسر النص الأولاني فاهمين الفكرة اللي مش هيؤمن بالمسيح يبقى رفض الآب رفض الله ذاته انت كأب لو لقيت واحد مش راضي عن ابنك متغاظ من ابنك تقول له انا وابني كفة واحدة مفيش تعامل بيني وبينك لو ما كنتش تتعامل مع ابني لو ما كنتش تقبله بالبلدي كده فنقول تاني ابن الله الوحيد طب احنا كلنا بنقول ابانا الذي في السماوات كلنا بنقول احنا اولاد ربنا ازاي يحط كلمة الوحيد فاهمين السؤال مش احنا اولاد ربنا ما يقولش ابن الله الوحيد يقول ابن الله بس لا ابن الله الوحيد طب ما احنا دلوقتي ولاد ربنا لا إشجاب لجاب هو ابن الله الوحيد اللي من طبيعته فاهمين المعنى اللي من جوهره عشان كده يوضحها ويقول ايه مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق دي حاجات خاصة بالمسيح في واحد فيكم واحنا كلنا أولاد ربنا دلوقتي ممكن يتقال عليه مولود من الآب قبل كل الظهور ازاي بقى انت مولود من الآب ايوه انت مولود من الله دلوقتي بس مولود من الله امتى يوم ما اتعمدت من خمسين ستين سبعين سنة ولدت من الله لكن هل انت مولود من الآب قبل كل الظهور لا طبعا هل انت اله من اله لا طبعا دي, دي الوحيدة على المسيح هل انت نور من نور لا بالراحة شوية انا حتة انسان ضعيف اتبناني عشان كده المسيح هو ابن الله الوحيد الوحيد في جوهره الوحيد في طبيعته ساعات يسموه الوحيد الجنس مونوجينيس وليها لحن عندنا فريد وحيد ملوش مثيل ابدا طب والولادة جسدية طبعا لا زي نور طالع من نور ادي التبسيط فاهمين نور من نور طبعا في تبسيط تاني انتوا عارفينه زي الكلمة او الفكرة اللي في دماغك اللي طالعة منك دي ما فيهاش تناسل الحكاية دي ها لكن كلمتك وفكرك اللوغوس بتاعك العقل بتاعك ده جواك وممكن يطلع براك يطلع في كتاب يطلع في كلمة لكن هيفضل جواك برضه فالمسيح له المجد كلمة الله نور من نور عقل الله جوه ربنا لكن ممكن يطلع ويبان الشمس اللي في آخر الدنيا دي يجي منها نور نتعامل معاه ده مش عارفين نتعامل مع قرص الشمس ذاته نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق دي برضو تميزه عننا كلنا مش كده انت مخلوق ومولود بس مولود من أب وأم إنما المسيح له المجد ليس مخلوق في الأول قال خالق السماء والأرض طب هل المسيح جزء من السماء والأرض؟ لا هل جزء مما يرى وما لا يرى من ناحية الخلق؟ لا المسيح ليس مخلوق إنما هو نور من نور هو الله ذاته إله من إله فمش مخلوق بأي شكل إنما مولود يعني خارج من الآب امتداد للآب لكن ليس مخلوق لأن لو قلت مخلوق يبقى له بداية المسيح ملوش بداية أي مخلوق له بداية أي واحد فينا له بداية حتى لو ربنا ادانا حياة أبدية وما بقالناش نهاية بنعمة ربنا إنما هيفضل لنا بدايات مش كده ليك عمر ليك أول إنما ربنا ملوش بداية ربنا يسوع مولود غير مخلوق مساوي للأب في الجوهر مساوي للآب يعني إيه كلمة مساوي دي في العربي مش دقيقة هي بالظبط من نفس طبيعة الأب من نفس جوهر الأب جوهر يعني nature وفي اليوناني أدق ليها كذا اسم تاني يعني إيه إحنا اللي قاعدين في الصالة دلوقتي كلنا طبيعة واحدة كلنا nature واحد يعني لو دخل ملاك مثلا يقول الإنسان يقف كلنا هنقف مش كده لو قال الإنسان يقف هتقف ولا لأ هتقف المفروض لكن لو قال اللي لابسين نظارات يقفوا لا مش كلنا هنقف يعني ايه الفرق في حاجة اسمها صفات خاصة بالطبيعة بالجوهر بالنيتشر لو الملاك وقف يقول مين بياكل كلنا هنقف مين بينام كلنا نقف مين بيزعل كلنا دي اسمها صفات ايه طبيعة البشر صفات جوهر الإنسانية لكن مين عدى سن خمسين لا دي صفة خاصة دي اللي بنسميها صفة أقنومية دي صفة خاصة فاهمين الفرق بقى يا جماعة بين كلمة النيتشر أو الطبيعة أو الجوهر وكلمة الأقنوم أو الشخص مثلا دكتور فيكتور ده شخص إنما طبيعته إيه إنسان في صفات إنسانية أنا وهو مشتركين فيها تماما ماشي إنما في صفات خاصة مختلفين فيها واضحة فالآب والابن والروح القدس طبيعة واحدة لاهوت واحد احنا بقى بنقول إنسانية واحدة دم ولحم إنما بالنسبة لربنا لا مش دم ولحم بالنسبة لربنا اسمها لاهوت واحد جوهر واحد طبيعة واحدة لكن في بعض الخصوصية في ال person تترجم roughly كلمة person أقنوم لما هي person ضعيفة شوية الفرق في المثل ده ايه انا وانت مختلفين كأقنوم كبيرسون ومتفقين في الطبيعة انما انا وانت منفصلين انما الاب والابن والروح القدس غير منفصلين ابدا دي حتة بقى خاصة بالله وحده مساوي للأب في الجوهر دي عملت أزمة زمان لأنه أريوس كان موافق على كل اللي احنا قلناه بس قال ممكن أغير حرف أغير حرف كان في اليوناني كانوا بيتكلموا يوناني ساعتها الحرف ده ايه يغير كلمة مساوي equal اللي هو same nature same nature يقول ايه like nature يعني شبهه المسيح شبهه في الطبيعة كل الدنيا وقفت ما قعدتش مئة سنة بيموتوا اللقباط عشان الحرف ده بيموتوا بيتذبحوا عشان ما ما ما ما يغيروش الحرف ده قالوا له لا ما ينفعش تقول انه شبهه في الطبيعة المسيح من نفس طبيعة الاب هو والاب واحد في الطبيعة هو والاب واحد في الجوهر هو والاب واحد في النيتشر ما تقدرش ابدا تقول شبهه لو قلت شبهه باظت القصة خالص ما بقاش اله كامل ما يقدرش يقوم بالفداء وبالخلاص يبقى مش ربنا اللي جالنا الدنيا يبقى واحد شبهه لا انما لما تقول ربنا جالنا هو هو سيم نيتشر واضحه الفكره فالحرف ده قلب الدنيا فضلوا 100 سنه بقول لكم بيتخانقوا عليه لانه في اليوناني فرق حرف بين بين مساوي ومشابه الذي به كان كل شيء به عادت على مين على المسيح له المجد كان كل شيء طب ما احنا قلنا الله الاب ايه خالق طب يبقى خلق ب بالمسيح فهمتوا الفكرة الله الاب خالق السماء والارض لكن بعد شوية في ايماننا اللي استلمناه من السماء في الحقيقة اللي, اللي قبلناها من ربنا أن الله الآب خلق كل شيء بابنه الوحيد أو في الفلسفة في اللاهوت نقول بكلمته ثم طبعا أنت راجل باشا كبير بكلمتك الدنيا بتمشي الشغل بيمشي مش كده كلمتك تفرق عنك كتير لو قلت انت اللي مشيت ولا كلمتك اللي مشيت كده كده الحكاية واحد يعني مش كده لكن هنا عشان يبان ان المسيح له المجد له نفس طباعة أبوه نفس طبيعة نفس سلطان أبوه فبه كان كل شيء حد بيقول تعليق برضه مهم بيقول ليه ما نقولش واحد مع الأب في الجوهر ممكن المهم أكون فاهمها صح لألا واحد يفتكر أن واحد مع الأب في الجوهر لغت واحد فيهم فاهمين ازاي؟ ساعات واحد يفتكر لما اقول واحد مع الاب في الجوهر يعني اتلغى الابن وفضل الاب او اتلغى الاب وفضل الابن لا مش معنى واحد مع الاب في جوهره ان واحد منهم اتلغى فهي الافضل same nature نفس الطبيعة دي الافضل في التعبير فبتاعت تتقال مساوي للاب في الجوهر او واحد مع الاب في الجوهر كله يمشي اذا كنت انت فاهمه صح هذا الذي من أجلنا نحن بصوا احنا كل ده عمالين نتكلم في طبيعة الله بنتكلم عن ربنا ذاته إنما ما تكلمناش عن عمله إلا من ناحية الخلق لسه مفيش حاجة بيننا وبينه لسه إنما قلنا الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض مش كده وقلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد نور من نور إلى حق من إلى حق به كان كل شيء ندخل بقى في خطة الخلاص في مأمورية بقى ربنا يسوع عشان يفدينا فبيقول ايه هذا الذي من أجلنا نحن البشر طب ليه بيعرف أصل الخلائق كتير في ملائكة في شياطين في حيوانات في نباتات في جمادات لا كل ده ما شغلش ربنا إنما احنا البشر بالذات لينا شغلانة كبيرة عند ربنا هذا الذي من أجلنا نحن البشر وإحنا كبشر برضو تربطنا إيه طبيعة واحدة يعني هو طبيعة الأب والابن والروح القدس وإحنا طبيعة إحنا كلنا لحم ودم وهو كله الأب والابن والروح القدس لاهوت واحد هو له صفاته زي الأبدية والسرمدية والخلق وضابط الكل وإحنا لنا المحدودية والضعف والعمر والمهارات صفات إنسانية من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا شوفوا التمييز من أجلنا يعني إحنا اللي شغلينه وأكبر مشكلة عندنا إيه إن إحنا بنموت أنا كإنسان مش عاوز أموت عاوز أعيش على طول أي مشكلة تانية سكندري صغيرة إنما المشكلة الكبيرة اللي عاوزة خلاص مشكلة اللي ملهاش حل عندنا كبشر يمكن الأمراض ليها حل والمشاكل ليها حل إنما الموت ملوش حل فعشان يخلصنا من الموت وأسبابه اللي هي الخطية والفساد من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء من السماء الحقيقة لا تعني أن الله محصور في السماء لأننا قلنا أنه خلق السماء يبقى موجود قبل السماء مش كده خلي بالكم من السماء مش حر مش حرفية في معناها ليه مش ربنا موجود قبل السماء ما هو خالق السماء والأرض إنما مقصود بيه أنه لم يكن كائنا على الأرض زينا ما كانش ماشي ما كانش متجسد ما كانش منظور فبنقول نزل نزل يعني لأنه أعلى من طبيعتنا فنزل من عالمه غير المنظور وغير المحدود نزل من السماء وتجسد كلمة تجسد دي قصة طويلة هقولها في دقيقتين تجسد يعني ايه يعني خد جسد يعني ايه خد جسد يعني بقى انسان لكن هو انا كانسان بادي بس ولا فيها روح انسانية فيها نفس انا كانسان جسم ونفس او جسم وروح إذا المسيح لما نقول تجسد نعني إنه خد طبيعة بشرية كاملة جسد ونفس إذا ربنا يسوع له المجد لاهوته ده جزء ناسوته ده موضوع تاني كلمة ناسوته أو إنسانيته تعني طبيعة بشرية كاملة يعني إنسان بلحم ودم وكمان بروح إنسانية عشان كده ربنا يسوع يزعل زي ما احنا بنزعل ويبكي زي ما احنا بيبكي ويتأثر ويحزن ولما يموت روحه تفارق جسده زي ما بيحصل مع أي واحد فينا روحه دي ايه دي مش الروح القدس مش لاهوته لا لا احنا كل ده كلام على إنسانيته عن طبيعته البشرية فاهمين فكلمة تجسد معناها صار إنسانا كاملا ماشي تجسد معناه أنه كان موجود إنما بدون طبيعتنا البشرية لما تجسد يعني خد الطبيعة البشرية ولزقها في لاهوته في طبيعته ماشي هنشوف الحكاية دي مشيت ازاي تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس ادي كلمة تأنس عارفين كلمة تأنس واحد يقول ايه فرقها عن تجسد لا تجسد ممكن واحد يفتكر خد الفريم الخارجي بس خد البودي بس انما تأنس يعني انسان كامل مش بس من بره شكله انسان لحسن واحد يقول اللاهوت ركب على جسم انسان لا لا التعبير ده غلط لا المسيح اتحد بطبيعة بشرية كاملة فاهمين عشان كده مثلا في التسبيح هنقول ايه نقول لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر ولكنه هو الإله الحقيقي يعني هو فضل إله مش بعد ما تجسد ما بقاش إله لا ما هو لاهوته ما نقصش حاجة هو زي ما هو إله بكل صفات ألوهيته كل صفات طبيعته الإلهية لسه فيه خد طبيعتنا البشرية بكل صفات الطبيعة البشرية إذا ربنا يسوع يجمع في ذاته كل الصفات الإلهية وكل الصفات الإنسانية الطبيعية في حاجة واحدة دخلت على الطبيعة البشرية غلط اسمها ايه الخطية اهي دي مش في المسيح ليه لأنها دخيلة مش أصيلة أنا كإنسان من ساعة ما اتخلق آدم باكل وبشرب وبزعل وبنام وبفرح كل ده في المسيح إنما آدم لما اتخلق ما كانش فيه خطية دي دخلت ها؟ الفساد دخل فدي دخيلة فالمسيح ما خدهاش لأن دي دخيلة مش أصيلة واضحة إذا ربنا يسوع تجسد من الروح القدس يعني إيه من الروح القدس لا خلي بالكم الروح القدس عمل إيه جهز خلي بالكم المعنى ده جهز الإنسانية أو الناسوت اللي هيتحد بيه لاهوت المسيح إزاي الروح القدس حل على العذر بطن العذر عشان كده العذر هي اللي سألت السؤال المهم قالت له مش فاهمة كيف يكون هذا بتقول لي أب أنا أولد ابن الله مش فاهمة أولد ربنا إزاي مش فاهماها فالعذراء ببساطتها سألت الملاك كيف يكون لي هذا قال لها بصي الروح القدس يحل عليك هيعمل ايه الروح القدس هيجهز في بطن العذراء لحم ودم النطفة الإنسانية دي الناسوت الطبيعة البشرية الروح القدس هو اللي هيجهزها عشان يتحد بيها لاهوت المسيح فيبقى اتنين اشتركوا في العملية وجه المسيح له المجد دخل بطن العذراء بلاهوته متحد بناسوته الروح القدس جهز إناء العذراء بطنها عشان تطلع الخلية الأولى الإنسانية بتاعة المسيح جهزها عشان كده إيه ما بقتش فيها أي خطية فالعذراء ادت للمسيح طبيعتنا فاهمين عشان كده احنا بنكرمها جدا ليه هي من جسمها خدنا المسيح خد طبيعتنا خد لحمنا ودمنا ازاي من جسم العذراء فاهمين العظمه دي بتاعت العذراء عشان كده نقول في القداس النهارده في كل قداس نقول اؤمن واعترف ان هذا هو الجسد المحي الذي اخذه ابنك الوحيد شوفوا التعبير جسد المحي الذي اخذه ابنك الوحيد ربنا يقول مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الاله خد الجسد ده من الست دي من العظيمة دي من ستنا وملكتنا كلنا واضحة الفكرة يبقى العذراء عملت ايه في التجسد ادت الانسانية للمسيح قالت له خد طبعهم البشري خد لحمهم ودمهم من لحمي ودمي انما الالوهية مش من عند العذراء العذراء انسانة انما الالوهية ده المسيح له المجد هو اللي اتحد بالناسوت فالروح القدس كان دوره يجهز الإنسانية يجهز اللحم والدم واضحة عشان كده نقول تجسد من الروح القدس ومن العذراء مريم يبقى الاثنين دول اشتركوا عشان المسيح له المجد يتحد نقولها في القداس بشكل تاني واضح هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك شوفوا الجسد ده خدوا ابنك الوحيد من سيداتنا وملكاتنا كلنا وجعله واحدا مع لاهوته يعني ايه خد الإنسانية من العذراء واللاهوت فيه من الأول واتحدوا ببعض جعله واحدا مع لاهوته بغير افتراق مش هيتفرقوا تاني forever خلاص جواز أبدي بين لاهوت المسيح وبين طبعنا البشري بغير افتراق ولا امتزاج يعني ايه ولا امتزاج يعني هل الصفات اخط... امتزجت لا لا ما امتزجتش ولا تغيير يعني هل تحول الله إلى إنسان كلمة تحول غلط ليه يظل إلها إلى الأبد فاهمين صار إنسانا لكن لم يتحول إلى إنسان فاهمين صار إنسانا يعني بقى إنسان إنما لسه إله أديكم مثل تاني دكتور كان ضابط كبير قوي إنما في الأصل كان دكتور مش كده هل لما بقى ضابط ما بقاش دكتور لا هو دكتور من الأول مش كده وبعدين نضاف عليه حتة العسكرية دي واخدين بالكم انها في الاخر شخص واحد جعله واحدا فاهمين ازاي هو في الاصل دكتور لو قلت له النهارده يا دكتور تمشي لو قلت له يا سياده اللواء تمشي واخدين بالكم فلما انا ببص على المسيح ابص له الاقيه انسان اه هو انسان طبعا ولما ابص على المسيح الاقيه اله اه طبعا اله فاهمين لا دي راحت ولا دي راحت دكتور 100% وظابط 100% ولا واحدة لغت التانية ولا دي دخلت في دي فاهمين ازاي يعني مش اي بقى ظابط ينفع بدكتور لا فاهمين انا اقصد ايه ما امتزجتش الصفات انما هو في الاخر شخص واحد جمع ده وده ماشي عشان كده نقول جعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير فنقول تجسم من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس عملت الشغلانة دي ليه يا رب قال عشان اللي جاي وصلب عنا يبقى مات عننا صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي ايه قيمة على عهد بيلاطس البنطي يا جماعة مهمة عشان نعرف ان ده حدث في الزمن تاريخي له ميعاد لحسن واحد يفتكر ان ده خيال او ده نظريات لا لا ده تاريخ ده المسيح الاله اللي بره الزمن دخل الزمن وبقى إنسان وبدل بقى إنسان يبقى في تاريخ في الموضوع أي إنسان فيكو بيتحدد باسمه وتاريخه فاهمين إزاي؟ هات لي التاريخ في الحاجة دي في الحالة دي لابد أن يكون هناك تاريخ في الموضوع لأن الحقيقة لم تعد بره الزمن وبره العالم بقت جوه العالم الله دخل عالمنا بقاله مكان وبقاله زمان بقى في بيت لحم وبقى في اورشليم وبقى في بيلاطس البنطي فاهمين لانه النهارده اصبح انسان بدل انسان يعرف الانسان باسمه ومكانه وزمانه تألم تألم دي صفة إنسانية بحتة وقبر يبقى مات ودخل القبر دخل القبر وقام من الأموات في اليوم الثالث أو زمان تاني ثالث يوم كما في الكتب إيه الكتب يا جماعة يعني كما قيل عنه في كتب الأنبياء خلي بالكم كل النبوات الكتب هنا يعني النبوات كل النبوات تكلمت عن الحكاية دي كل العهد القديم كان بيشاور على حكاية تجسد وتأنس وصلب وقام ده أهم موضوع في العهد القديم ماشي وصعد إلى السماوات طبعا صعوده ده بقوة لاهوته إنما هل صعد المسيح بناسوته ولا لا ما خلاص ما ينفعش نقول لاهوته غير ناسوته دول اتحدوا اتحاد أبدي خلاص فصعد طبعا لاهوت وناسوت مع بعض فاهمين الفكرة فلأول مرة نشوف بشرية لحم ودم صاعدين للسماء فهمتوا احنا فرحانين ليه بصعود المسيح يبقى يجي مني بقى انا انا كانسان لا معلش يا واحد ليه ده لا يموت برضه ده انسان انما المسيح له المجد صعوده بطبيعة لا تموت بإنسانية غلبت الموت لأنه أمن الموت قبلها فأنا ببص على الصعود أقول خلاص يبقى أنا كمان هصعد إمتى يوم ما يجي المسيح تاني فاهمين لما شفته صاعد عرفت ان ده مصير كل البشرية اللي هتلزق في المسيح ده المسار الطبيعي السكة كده على السماء فهو صعد عشان كده نقول في القداس أصعدت باكورتي إلى السماء باكورة يعني الأطفة الأولى من البشرية طلعت فيك للسماء ونقولها في حتة تانية عند صعودك إلى السماوات جسديا عشان ما حدش يقول صعد بلاهوته بس لاهوته بس طب هو لاهوته محتاج صعود ما لاهوته مال السماء والأرض إنما اللي محتاج يصعد البشرية بتاعتنا دي اللي ما تعرفش تنط 2 متر فوق الأرض ماشي صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه ما احنا فهمنا حكاية أبوه بقى طب وهو أبوه اللي خلق ما يرى وما لا يرى له يمين وشمال طبعا لا مالوش أنا محدود فليا يمين وشمال بس الله غير محدود إنما اليمين هنا إيه رمز للعظمة ورمز للقوة يمين الرب صنعت قوة كان دايما يقعد الملك ولي العهد على يمينه له كل سلطان أبوه فاهمين ازاي فاليمين دايما إشارة للعظمة للقوة للمكانة إنما ده تعبير مجازي لأن الله ليس له يمين لأنه مالي كل مكان ولا يحويه مكان جلس عن يمين أبيه وأيضا لسه كل دي اسمها إيه اللي احنا عمالين نقوله ده الحقيقة مين اللي عملها محدش احنا استلمناها كده ربنا قال لنا دي الحقيقة قال لنا أنا أقول لكم الحكاية ماله قول يا رب وإحنا نعمل إيه نؤمن ماشي بالحقيقة نؤمن كل الكلام كده هو يقول يعلن يقول لنا الحاجة اللي احنا ما نعرفهاش واحنا نقول له امين جلس عن يمين ابيه وايضا يأتي يأتي جت قبل كده كلمة يأتي دي جت نزل مش كده يبقى المسيح جه ومشي في الدنيا ومات واتصلب وقام وصعد خلصت لا لسه جاي تاني دي حقيقة وعشان كده المسيحي مختلف لأنه عايش مستني اليوم ده فاهمين ازاي اللي غير مسيحي عايش مستني ايه ها يموت اللي غير مسيحي عايش مستني يموت انما انا كمسيحي عايش مستني ايضا يأتي ما يفرقش معايا حكاية الموت دي ده كده وكده خلاص ما يفرقش معايا انا عايش مستني وايضا ياتي هو وعدني بكده لكن اللي في الشارع عايش مستني يموت full stop ما يعرفش حاجه غير كده ما عندوش حقيقه غير كده على راي واحد كان فيلسوف يقول ايه قصه الانسان دي قصه طويله جدا احكيها لكم كان في مره واحد مات بس فاهمين الفلسفه اللي عاوز يقولها يعني قصة الإنسان كإنسان بره ربنا قصة سخيفة ملهاش معنى ليه في الآخر يطلع نعي في الجورنال عاش بالطول بالعرض عمل ايه كل ده كلام فاضي هو كان في مرة واحد مات ده بره المسيح انما احنا بقى وايضا يأتي يبقى احنا مختلفين لاننا عايشين مستنيين مستنيين المسيح تاني ولو دي راحت ما بقتش مختلف ما بقتش مسيحي بصوا يا جماعة أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات خلي بالكم المسيح لما جه المرة اللي فاتت لم يأتي ليدين ولما كانوا عاوزينه يدين قال لهم لم آتي لأدين العالم بل أخلص العالم قال لهم أنا مش جاي عشان كده عارفين زي إيه رحت الأول مرة تزور ال مثلا الفيلا اللي انت عاملها بس عمرك ما كنت رحتها فكل الناس مرعوبة سعادة الباشا جاي يزور القصر اللي هو عامله فكلهم خايفين وعمال تقول الحتة دي غلط والحتة دي فكله خايف تقول لهم بس أنا مش جاي أعاقب حد ولا أدب حد أنا جاي أتفرج أو جاي أعمل المأمورية دي مرة جاي أنا جاي هاجي تاني وهحاسب فاهمين ازاي؟ إذا المسيح لما جه المرة اللي فاتت تجسده ما جاش يحاسب ما جاش يدين لو كان جه يدين ما كانش حد عاش انما جه يخلص جه يموت عشان جه يفدينا جه يفتح لنا سكة السماء مرة جاية ده عشان موضوع تاني عشان يقفل الارض ويدخل الناس السماء فهيجي للحساب فاحنا بنقول وايضا يأتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الله يبقى الأموات لسه ليهم دينونة بالحقيقة نؤمن نؤمن أن كل من ماتوا لسه ليهم دينونة هيتحاسبوا ما انتهتش القصة ما انتهتش قصة حد مات أبدا ولا من ألف سنة سيأتي اليدين اللي عايشين في وقت ما يجي واللي ماتوا قبل ما يجي يدين الكل الذي ليس لملكه انقضاء يعني ايه هو ملك وملكه لا ينتهي لا ينقضي ده بقى الملكوت السماوات او ملكوت الله يعني بمجيئه على السحاب للدينونة سينفتح الملكوت الابدي الذي ليس له انقضاء فاهمين الملكوت ابتدى جوانا مستخبي جوانا انما الملكوت ده يعلن يوم مجيء المسيح على السحاب كملك في زفة عجيبة ملائكة وقديسين بلا عدد كل البشرية تحضر اليوم ده عشان يفتح ملكوت الله أو يبدأ بإعلان وليس له انقضاء ملكوت الدنيا له انقضاء أي مملكة في الدنيا لازم تخلص لازم تقع ليها نهاية ملكوت السماء لا ليس له انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس يعني ايه بصوا كم مرة قال نؤمن قال بالحقيقة نؤمن إله واحد الله الآب ضابط الكل ثم نؤمن برب واحد يسوع المسيح ثم نؤمن بالروح القدس فاهمين الفكرة الثالوث الأقدس يعني إيه ما فيهاش فصال لو لغيت حاجة من ده كله تبقى طلعت بره الحقيقة طلعت بره الخط وأنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي مفيش سكة غير كده عشان كده في الأول حطوا full stop هنا وقت أثناسيوس قالوا كده كفاية قوي اللي يقول كده يبقى إيمانه مستقيم وتبقى الحقيقة اكتملت عنده نعم نؤمن بالروح القدس نقطة كانت النقطة عند الروح القدس يا جماعة ماشي طلع بعدها مقدونيوس يقول يا جماعة الروح القدس مش مساوي للآب زي ما أريوس قال المسيح مش مساوي للآب جه مقدونيوس قال الروح القدس مش مساوي للآب أو مش من نفس طبيعة الآب مش سيم نيتشر قعدوا تاني قالوا لا استنى نحسبها تاني بعدها بخمسين سنة بقى قعدوا في القسطنطينية تعالى جدع بتقول ايه الروح القدس روح ربنا المسيح كلمة الله والروح القدس روح الله سيم نيتشر بنتكلم عن لاهوت واحد طبيعة واحدة ازاي تنزل واحد اقل من التاني آه، يعني بلطك شوية وكده حرموه انما حبوا يظبطوها بقى لكل الاجيال فقالوا ايه نعم نؤمن بالروح القدس ها الرب الروح القدس ربنا برضه زي ما قلنا نؤمن برب واحد يسوع المسيح بقينا نقول نؤمن برب واحد الروح القدس رب لانه واحد مع الاب في جوهره من نفس جوهر الاب من نفس جوهر الابن فاهمين عشان كده نسجد له يبقى لانه الروح القدس من نفس جوهر الاب روح الله اذا روح الله اله طبعا وروح الله مش اله فنقول ايه نعم نؤمن بالروح القدس الرب شوفوا بقى الكلمة الجميلة دي المحيي يعني سر الحياة ترجع إلى روح الله يبقى أنت لو أنت بني آدم حي يبقى لازم فيك روح الله اللي ما فيهوش روح الله يعتبر إيه؟ ميت لأن الروح القدس هو الرب المحيي هو سر الحياة المنبثق من الآب المسيح له المجد اتقال عليه مولود من الأب والروح القدس تمييزا عن كلمة مولود قال منبثق من الأب عارفين زي ايه؟ زي ما تقول الشمس خارج منها نور ومنبعث منها حرارة خارج ومنبعث مورولس يعني زي بعض مش مشكلة بس احنا عشان نميز النور عن الحرارة قلنا طالع نور ومنبعث حرارة فاهمين الفكرة؟ فهي نفس الفكر الله الآب مولود منه ابن ومنبثق منه روح قدس عشان بس نميزهم عن بعض واخدين بالكم عشان ما تختلطش المفاهيم لألا واحد يقول إذا الابن هو الروح القدس بالظبط لا لا ما تلخبطش هم سيم نيتشر بس الابن زي ما تقول مولود والروح القدس زي ما تقول منبعث أو منبثق فاهمين فرق الكلمة يبقى منبثق يعني برضه مصدره واحد إذا نحن نؤمن بالله واحد أهو وكلمته وروحه ثالوث في واحد وواحد في ثالوث فهمتوها إنما نؤمن بالله إله واحد وكلمته وروحه إنما في الآخر ثالوث في واحد واحد في ثالوث طب وليه دي الحقيقة لما تيجي تقول لي وليه كده اقول لك ما فيهاش ليه هو ربنا قال انا كده فانا عليا اقول له ايه امين بالحقيقة نؤمن هذه هي الحقيقة التي نؤمن بها أن الله أعلن نفسه إلها واحدا له كلمته وله روحه لا أقدر ألغي دي ولا أقدر ألغي دي وكلمته ابنه الذي تجسد ورأيناه وروحه يسكن فينا ليحيينا ويعلمنا سره هذه القصة ككل نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده ده عشان يكيدوا مكدونيوس اللي كان بيقول ايه الروح القدس مش إله قالوا له طب بأمارة هنوطي للروح القدس ونسجد زي ما بنسجد للأب والابن بالظبط لأنه إله من إله إله حق من إله حق تنطبق عليه نفس الفكرة برضه مش كده نسجد له ونمجده مع الآب والابن يعني إيه كله زي بعض ثلاثة هنا لاهوت واحد مقدرش نقلل واحد عن التاني أبدا نسجد له ونمجده مع الآب والابن يعمل إيه الروح القدس تاني الناطق في الأنبياء هم الأنبياء بقوا أنبياء إزاي لأن روح الله نطق على فمهم فالروح القدس اللي انت زعلان متغاظ منه مقدونيوس ده او اهمته انك قللته ده الروح القدس هو الذي نطق في الانبياء هو اللي خلى الاجيال تعرف الحقيقة لانه هو روح الحقيقة لانه روح الله فالروح القدس هو اللي عارف كل حاجة فنطق على فم الانبياء بهذه الحقيقة واضحة؟ يبقى نؤمن بالحقيقة التي أعلنها الروح القدس على فم الأنبياء وبتجسد المسيح وبكنيسة حتى هنا يمكن ما رضيوش يقولوا ونؤمن يعني عشان ايه يبقى الثالوث كده اكتمل محدش يضيف عليه بقى ها ماشي لكن ضمنيا بقى النتيجة ايه ان اللي هيقولوا بالحقيقة نؤمن الكلمتين دول هيعملوا حاجة اسمها كنيسة فاهمين ازاي كل اللي يدخل في نؤمن بالحقيقة او بالحقيقة نؤمن بقوا كنيسة كنيسة يعني هذا التجمع الإنساني اللي اشتركوا في الإيمان ده اللي لمسوا الحقيقة دي اللي يعترفوا بالأب والابن والروح القدس اللي يؤمنوا بتجسد المسيح وصليبه وفدائه ماشي يعملوا كنيسة والكنيسة دي واحدة واحدة يعني ايه بما ان الابن وحيد واخدين بالكم الكنيسة لازم تبقى وحيد واحدة وحيدة حتى يقول واحدة مقدسة ساعات تتقال واحدة وحيدة عشان بس محدش يميز يعني ايه يعني لو اي بند من الحاجات دي اتكسر يبقى الايمان اتلخبط يبقى طلع بره الكنيسه خلي بالكم اذا الذي يشارك هذا الايمان هو اللي يبقى جوه الكنيسه لو واحد كسر حته من دول يبقى مش بره مش جوه الكنيسه الكنيسه الواحده مبنيه على الايمان الواحد الحقيقه دي مقدسه يبقى الايمان بالله وعمله يقدس التابعين ليه جامعة جامعة يعني أيا كان مكانها هنا جامعة يعني إيه مش انترناشونال بمعنى تجمع العالم لا يعني وريفر الشخص المؤمن بهذا الإيمان المستقيم هو جزء من الكنيسة أيا كان بلده وجنسه ودينه وزمنه إنها كنيسة جامعة ماشي رسولية رسولية يعني إيه يعني امتدادها الطبيعي من المسيح للرسل وطالع فاهمين ازاي المسيح هو الاساس والرسل هم الخرسانه وانت طالع على كده عشان كده في كنايس غير رسوليه غير رسوليه يعني ايه يعني ليس لها امتداد رسولي منتهاش منتهى امتداد رسولي يعني ايه يعني مين اللي حط ايدي علي ايده عليا البابا شنوده مين حط ايده على البابا شنوده مثلا البابا كيرلس مين حط ايده على البابا كيرلس واطلع اطلع اطلع اطلع تلاقي مرقس مين حط ايده على مرقس ربنا يسوع او مثلا بولس وبطرس فاهمين الفكرة يبقى كنيسة رسولية امتداد من المسيح للاباء الرسل لتلاميذ الرسل عبر الاجيال امتداد لو الامتداد ده اتكسر تبقى مش رسولية تبقى مش كنيسة ونعترف بمعمودية واحدة لألا واحد يقول ايه يبقى الايمان بس لا استنى المسيح علمنا مبدأ مهم جدا عشان تبقى جوه الكنيسة الكنيسة دي ليها باب باب الكنيسة المعمودية عشان تنتمي لهذه الجماعة في معمودية فنعترف بمعمودية برضو واحدة واحدة يعني ايه يعني لها الايمان الواحد فاهمين ازاي عشان كده كان في حاجة اسمها معمودية الهرطقة يعني يجي واحد لا يؤمن بالروح القدس ويعمد كنيسة تعمد تاني تقول له انت ما تعمدتش يقول ازاي ده انا اتغطست يقولوا له لا طول بالك اتغطست بس على ايه على ايمان ناقص ايمان مقدونيوس مثلا من غير الروح القدس ما تنفعش احنا لينا معمودية واحدة اللي هي فيها كل الايمان ده على الاساس ده تتغطس تبقى اسمها اتعمدت تبقى دخلت من الباب زي ما تدخل من باب تاني يوديك حتة تانية انما الباب ده هو باب واحد معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر يبقى نؤمن هي أساس قانون الإيمان وفي الآخر قلنا كلمتين ونعترف وننتظر ننتظر دي مهمة بقى احنا قلنا وأيضا يأتي مش كده طب انت ايه بقى ايه علاقتك بأيضا يأتي انت قاعد مستني يعني الحتة الوحيدة اللي ما فيهاش إيمان إنما فيها رجاء هي هي طبعا إيمان ورجاء ننتظر هذا اليوم ننتظر قيامة الأموات لأنه هو في نفس اليوم هيحصل كده أيضا يأتي فيقوم الأموات فاهمين ده يوم واحد دي لحظة واحدة فننتظر هذه اللحظة أنا أحط رأسي وأنام مش مشكلة ليه عارف أني لازم هقوم وأنتظر هذه اللحظة جه المسيح النهاردة وأنا عايش حلو هشوفه مت مفيش مشاكل أنتظر قيامة الأموات لأني أنتظر بعدها حياة الدهر الآتي ليس لملكه انقضاء حياة أخرى حياة دهرية حياة لا تنتهي ملكوت آخر غير ملكوت الدنيا سماء وأرض جديدة